أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر الأول من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أيام العشر الأول من ذي الحجة فيها من الفضل الشيء العظيم فالعلماء يقولون بلا ريب أن أيام العشر أفضل من أيام رمضان يعني العشر الأول من ذي الحجة أعظم قدرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام بشكل عام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام فإذا هي أعظم من أيام رمضان وهي أعظم من أيام رمضان لاعتبارات أول حاجة لأن فيها يوم عرفة ويوم عرفة أعظم أيام السنة باتفاق يوم عرفة أعظم أيام السنة وقالوا من فضائلها ان رمضان الامور بتبقى مهيئه لعمل الصالحات بخلاف العشر لانه في رمضان اذا كانت اول ليله من ليالي رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت مرضت الشياطين ونادى المنادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر فالامور بتبقى اكثر تهيئه انما في العشر مش كده فبالتالي المجاهده فيها اعظم ولذلك أيام العشر هذا من وجوه الكلام أهل العلم في تفضيلها على سائر أيام السنة لكن تحقيق العلماء بأنه أيام العشر يعني نهار العشر الأول من ذي الحجة بما فيهم يوم العيد احنا بنتكلم في عشر أيام من واحد ذي الحجة لعشرة ذي الحجة بما فيهم يوم العيد النهار أعظم من الليل ومن اللطيف ان النهار اعظم من الليل زي ما بقول ده كلام محققين من العلماء ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وده كلام ابن القيم في زاد المعاد لكن الليالي بيقولوا ليالي رمضان بالذات الليالي العشر الاواخر من رمضان اعظم عشان فيها ليله القدر لكن اللطيف فين بقى ان ربنا اقسم بليالي العشر وليالي العشر اللي هي العشر بتاعه ذي الحجه يعني النهار اعظم عشان فيهم عرفة والليالي ربنا أقسم بيها فهذا دليل على عظم شأن نهار وليل العشر الأول من ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة لو عددنا الفضائل واحد أقسم الله بلياليها اثنين قالوا هي دي الأيام المعلومات اللي ربنا ذكرها في سورة الحج لما قال ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ثلاثة لما يجيب اهو فين العشر في القرآن ليالي عشر وأيام معدودات وقالوا أنها الأيام العشر التي أتمها موسى لما وعده الله ثلاثين ليلة قال وأتممناها بإيه بعشر قالوا العشر كانت عشر الأول من ذي الحجة ما يناسب في هذا الوقت العشر الأول من ذي الحجة قالوا أنها أفضل أيام الدنيا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البزار بن حبان صحاح الألباني أفضل أيام الدنيا أيام العشر أفضل أيام الدنيا يبقى كده أربع حاجات خمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على فعل الخيرات لأنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها وقال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل ستة قالوا أن فيها يوم التروية اللي هو يوم تمانية وهيجي الكلام احنا لما نتكلم في البرنامج العملي وازاي تبقى عشرة أيام في الجنة هنفصل المعاني دي سبعة قالوا فيها يوم عرفة وصومه بسنتين يكفر السنة الماضية والسنة الحالية ثمانية قالوا فيها ليلة مزدلفة احنا بقى ماشيين بأعمال الحج الليلة دي اللي هي ليلة العيد ليلة عشر قالوا ومزدلفة من الزلفة من القرب إلى الله عز وجل تسعة أن فيها ركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو الحج عشرة قالوا فيها يوم النحر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر إيه ده اللي هو يوم عشرة ويوم حداشر فأصبحت ثمانية وتسعة وعشرة وحداشر الأربع أيام دول كلهم فيهم فضائل كما سيأتينا إذا العشر دي كلها خيرات طيب احنا عايزين بقى نفصل ازاي العشر دول انا اجتهد فيها في العمل الصالح وايه البرنامج العمل اللي اعمله عشان تبقى عشر ايام في الجنة انا عايز اربط ما بينها وما بين قول الله تبارك وتعالى وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عد معايا بقى لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادي اربع حاجات الآية بتقول اللي بيعمل الاربع حاجات دول الجنة بتقرب له فانا عايز الاربع حاجات دول نعملهم من جملة العمل الصالح اللي النبي حثنا في ايام العشر ان احنا نعملهم هو قال العمل الصالح ايه العمل الصالح طب اول حاجة انا عايز اربط ما بين دخول الجنة اللي هي الثمرة وما بين العتق من الرقاب عتق الرقاب من النار إذا كنا احنا في رمضان في كل ليلة عتقاء فاحنا برضو عندنا فرص عظيمة جدا للعتق من النار ودخول الجنة في العشر ازاي دلوقتي دول اربع حاجات واحد اواب يعني لما انت تيجي تقول لي ايه اول مهمة ايه اول عمل استراتيجي في العشر الاول من ذي الحجة عايزك تبقى اواب ايه اواب دي انت ما سمعتش القرآن وهو بيوصف سيدنا داود وسيدنا سليمان ويقول نعم العبد إنه أواب ده أحسن واحد من عباد ربنا الأواب ده يعني ايه أواب يعني رجاع إلى الله عز وجل يعني عايزك ما فيش حد مننا معصوم فبالتالي خلينا نتكلم بواقعية هو أنت يعني العشر أيام دول مش هتعمل فيهم ذنب خالص أكيد هتقع في بعض الأخطاء عايزك تتعود على انك تبقى اواب انك تبقى رجاع لربنا فاذا عملت ذنب فاعمل بجنبه حسنا وتب الى الله من قريب تزدلف لك الجنه حط الكلمه دي معاك عشان لما اجي لك اتكلم على مزدلفه تبقى فاكر وازلفت الجنه مزدلفه زلفه يعني قربه والتانية أزلفت الجنة قربت الجنة لمين؟ للي عندهم الأربع صفات واحد بيرجعوا لربنا على طول إذا عمل سيئة تاب إلى الله من قريب تمام؟ يبقى أنا عايزك تتعود على إنك إذا أخطأت ما تجيلكش حالة الإحباط وحالة الانتكاس وحالة اليأس واللي هو ما فيش فايدة برضه حتى في العشر بعمل ذنوب أنا ما فيهاش فايدة يا عم مش عايز ده خالص عايز حسن ظن وحسن رجاء يتحقق بايه سرعة الأوبة يعني سرعة الرجوع لربنا سبحانه وتعالى أواب رجاع إلى الله تبارك وتعالى أدي المهمة الاستراتيجية الأولى في العشر عشان تبقى أيام في الجنة أواب اتنين حفيظ يعني حفيظ ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يعني ايه احفظ الله يعني احفظ أوامر الله عندنا بعض الآثار أن يوم عرفة من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له اللي بيتحفظ بيعمل ايه واخد باله قوي بقى حريص قوي على الكلمة بقى حفيظ ما بقاش بيتكلم عمال على بطال ما بقاش بيرغي وخلاص بقى عن اللغو معرضون في النظر اه انا لو مشيت في السكه دي ممكن عيني تقع على كذا انا لو مسكت الريموت دلوقتي وقعدت اقلب ممكن عيني تقع على كذا يبقى انا حفيظ فبقيت خايف ان عيني تشوف حاجه حرام ان لساني يقول حاجه حرام ان اذني تستمع لحاجه حرام قاعد في جلسه وبداوا يجيبوا في سيره الناس وبداوا يذكروا كذا فاخدت بعضي وامشي عشان ابقى حفيظ فالمهمه الاستراتيجيه الثانيه ان تتحفظ تاخد بالك قوي من سمعك وبصرك ولسانك بعدين قال ايه رقم ثلاثة من خشي الرحمن بالغيب ودي مشكلة المشاكل اللي هي ذنوب الخلوات ذنوب السر لما بقى لوحدي ومفيش حد شايفني وقاعد قدام الكمبيوتر ولا قاعد افتكر ممكن اتكلم دلوقتي في تليفون مع حد كنت بعمل معاه معاصي ولا ولا ولا ولا اقع بقى في الاخطاء اللي الشباب بيقعوا فيها من عادات سيئة وما شابه قال من خشي الرحمن بالغيب اتعلم ان هو وهو في الخلوات انه يراقب عين الله عز وجل الناظرة انه يقول ان الله ناظر الي ان الله مطلع علي اللي هو حاسس يعني ايه ان ربنا سمى نفسه الشهيد هيشهد عليك ورقيب مراقبك فمركب في البيت من دلوقتي كاميرات مراقبة كاميرات مراقبة لو انت مركب الكاميرات دي وحاططها في المكان اللي بتعصي فيه ربنا وانت عارف ان الكاميرا شغالة هتعمل ايه كاميرا بتلقطك صوت وصورة ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا عايزك تركب كاميرا مراقبة دي المهمة الاستراتيجية الثالثة في العشر كاميرا مراقبة علشان تبقى واخد بالك من نفسك قوي عشان تحقق من خشي الرحمن بالغيب أربعة وجاء بقلب ما قالش وجاء منيبا قال وجاء بقلب منيب أهم حاجة في الأعمال اللي هقعد أحكي لك عنها بالتفاصيل أهم حاجة أن يكون لها أثر في قلبك لأن احنا كل مرة بنشتغل أوتوماتيك كأبدان كأجساد يعني يلا اقرا ختمة قرآن في العشر عايزك كل يوم تقرا ثلاث أجزاء ماشي عايزك تصوم النهار شغال بالليل صلي لك ركعتين تمام أكثروا فينا من التسبيح والتهليل سبحان الله الحمد لله لا لا لا, لا الله أكبر ما فيش مشاكل كله شغال كده فين القلب يا حاج خليك حج بقى عشان احنا في موسم الحج يعني فين القلب احنا عايزين قلب منيب يعني فرصة بيجيلك في السنة مرة اللي هي فترة العشر دي عشان تضاعف عملك وعشان تكفر سيئاتك وفرصة لا تعوض انك تعتق رقبتك من النار وانك باذن الله تجب لك الجنة وانه يكتب لك ثواب الحج حتى ولو كنت انت مش معاهم دلوقتي في المناسك ولا بتؤدي يكتب لك ثواب الحج زي ما هنقول فرصة ما تتعوضش اوعى تهملها واوعى تضيعها لان ده كنز تقيل قوي ما ينفعش ان انت تفوته من غير ما يكون ليك حظ كبير منه فعشان كده جاء بقلب منيب يعني ايه متذلل منكسر مفتقر ماليش غيرك يا رب القلب اللي بيهتف القلب اللي حاسس القلب اللي عايز عايزك يا رب وماليش غيرك يا رب وجاي لك يا رب راجع لك يا رب وانا تايب وانا نفسي كل الابواب اللي بتتفتح لي للمعاصي تتقفل عني نفسي يا رب انك تقبلني وتبقى هي دي اللحظة اللي تبقى فارقة في حياتي زي الحجاج ما هو شايف ان الحج ده اعظم حاجة ممكن يكون هيعملها في حياته كلها وحاسس انها خلاص بعد الحج كفاية بقى بعد ما اتغسلت من الذنوب كفاية بقى ده انا رجعت كيوم ولدتني امي فخلاص مش عايز اعمل من تاني بقى سيئات مش عايز الصحيفة تسود مع عبد ما ابيضت عايز اتي ربنا بوجه ابيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فهمتوا يعني ايه جاء بقلب منيب يبقى اول حاجة عايزين اربع حاجات الاربع مهمات الاستراتيجية للعشر عشان تبقى ايام في الجنة تزلف لنا الجنة اربع حاجات عايزينك رجاع لربنا سبحانه وتعالى عايزينك تبقى متحفظ حفيظ خد بالك في أيام العشر من نفسك قوي عايزينك تخشى ربنا بالغيب وتركب كاميرا المراقبة اللي اتفقنا عليها أربعة عايزين من قلبك يدق بقى وينبض بقى بحب ربنا ويستشعر معاني الانكسار والافتقار لربنا سبحانه وتعالى طيب البرنامج العملي بقى أعمل إيه بقى في العشر دي كده المعاني الأساسية اللي احنا عايزين نوصل لها الثمرات العظيمة اللي عايزين نوصل لها أول حاجة احنا عايزين يكتب لنا ثواب الحج السنة دي طب انا ما حجتش والامور السنة دي ما تيسرتش اعمل ايه يفوتني ثواب الحج لا ما يفوتكش ثواب الحج عندك اعمال تعادل ثواب الحج وعندك انه في حاجة اسمها الحج بالقلب فين الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الجهاد فالتفت للصحابة وقال لهم إن أناسا بالمدينة ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا وهم معنا إزاي ده؟ دول قاعدين في المدينة وهم معانا دلوقتي آه معانا بقلوبهم على أنه أجسادهم مش معانا بس إيه اللي حصل لهم؟ حبسهم العذر ما قدرش معيش فلوس أطلع بيها الحج السنة دي عندي بعض الأمور أقعدتني عن الحج السنة دي فعشان كده أنا فاتني خير كتير وأنا مش عايز الخير ده يفوتني وطالما قلت الحتة دي لازم أقول لك يعني إيه حج عشان تحس وعشان تبقى نيتك فعلا تحتسب ثواب الحج وتقول اللهم قد حبسني العذر فلا تحرمني الأجر يعني إيه حج حج يعني يساوي كده أول حاجة جنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة يعني إيه؟ يعني احنا صلينا العشاء صلاة العشاء دي الملائكة عارفة انه المفروض اللي يصليها كويس قوي مثلا مثلا ياخد 10000 حسن ياخد 100000 اي رقم ما نعرفش فواحد صلاها بنص خشوع ياخد له مثلا 20 30000 من المية واحد صلاها كذا المهم عندهم ارقام تصدقت بصدقة نفس الكلام أديت بر بالوالدين عملت كذا إلا الصيام والحج الصيام قال الله في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به بس معناه إيه؟ إن ربنا هيجزي بجزاء معين عدد من الحسنات الجنة عتق الرقاب يخفف عليك من مشهد من مشاهد يوم القيامة ما نعرفش بس هو قال سأجازي الإنسان اللي هيصوم صيام صح هأجازيه إيه الجزاء ما نعرفش الحج بقى نعرف قال إيه إلا الحج الملائكة تكتب إيه حج حجا مبرورا ثوابه الجنة خلاص وجبت لك الجنة بتفكرني بسيدنا طلحة طلحة ابن عبيد الله لما كان يوم أحد وكان بيحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده فقال النبي أوجب طلحة يعني ايه وجبت الجنة ليك دلوقتي يا طلحة أوجب طلحة فهو كده اللي بيحج أوجب الحاج وجبت ليك الجنة خلاص ليس له ثواب إلا الجنة اتنين احنا لسه قايلين ان يوم عرفة اكتر يوم ربنا بيعتق فيه عدد من الرقاب رقاب العباد اكتر يوم بيعتق ربنا سبحانه وتعالى فيه من العتقاء هو يوم عرفة اكتر من اي يوم من ايام رمضان حتى فاتنين عتق الرقاب من النار ثلاثة اسمع دي بقى ودي بقى تجنن اخطر مشهد يقابلك يوم القيامة وتترعب له من دلوقتي مشهد القنطرة مشهد ايه القنطرة ايه القنطرة دي تعدي على الصراط اللي هو أحد من السيف وأرق من الشعر ومشهد خطير الدنيا ضلمة خالص انت على حسب عملك الصالح والله عملك يخلي لك شمس بتنور لك الطريق تمام عملك مخليه بضوء القمر بضوء نجم من النجوم لغاية ما النبي قال صلى الله عليه وسلم قال ان في واحد ابهام قدمه صباعه الابهام بتاع قدمه ينير مرة يضيء مرة ويخفت مرة عامل زي اللمبة السهاري كده يعني ماشي كده على الصراط بالشكل ده واخر واحد هيخش الجنة هيعدي على الصراط يبص كده بعد ما هيكون ايه يمشي شوية ويزحف شوية يمشي شوية ويزحف على بطنه شوية فلما يعديه يبص على الصراط ويقول الحمد لله الذي نجاني منك ويظن انه كده خلاص ويظن انه وحده الذي نجا يحسب انه هو الوحيد اللي نجا من الناس دي كلها من هول مشهد الصراط فكده كفايه بقى خلاص عديت الصراط الجنه قدامك اهي والابواب مفتوحه والمصراعين بتوع البيبان بتوع الجنه ولسه شايف تلاقي واحد ماسكك ويقول لك استناني حقي ايه حقك اغتبتني كنت بتجيب في سيرتي وانا كنت اكره ده حقي عايز حسنات طب ما الله يكرمك خلاص ده هما خطوتين وهنخش الجنه خليها بعدين الكلام ده خالص ما فيش بعدين نفسي نفسي ولو كان أبوك ولو كان أخوك ولو كان أقرب الأقربين إليك مفيش هنا حقوق فأنت دلوقتي غلطت فيا أنت مش كنت ماشي مع أختي وأنا ما كنتش راضي بالكلام ده لا يا عم أنت كنت راجل ذوق وما كانش عندك مشاكل لا ما كانش ذوق لا أنا عايز حقي هي كده حقوق العباد انت شتمتني انت سبتني انت خدت فلوس من بوجه غير حق مني انت مشيت مع اختي انت كنت بتعمل كذا انت كذا فمش هنخلص بقى فالقنطرة دي مصيبتها في ايه إن السيدة عائشة كانت تقول إن العباد يعيرون ولا يغفرون أما الله فيغفر ولا يعير يعني ولا كأنك عملت الذنب خالص ولا يفكرك بيه حد رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنما العباد لا فعشان كده دايما تلاقي في كتب أهل العلم يقول لك مشهد القنطرة ذنوب العباد بيسموها إيه بقى التبعات بيسموها إيه التبعات العلماء قالوا لك ملهاش حل إلا ثلاث حاجات ملهاش حل إلا ثلاث حاجات لو أنت خلصتها في الدنيا دي خلاص إنما بتكلم إن أنت مت وإن- وأنت عندك تبعات ومش عارف تعمل فيها إيه وده جالك وده جالك وده جالك وده جالك ومن بقى من فين انت ناسي طبعا احصاه الله ونسوه اول حاجه قال لك التوبه النصوح والتوبة النصوح دي احنا بنتكلم على توبة مش مغشوشة توبة ما بقتش من بعدها ذنوب خالص من المعاني دي فالتوبة النصوح قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها تجب ما كان قبلها ادي واحد اتنين برضو الاولانية دي مش سهلة معنى التوبة النصوح ده انا ايش عرفني ان توبتي توبة نصوح اتنين قال لك بما يكون في قلبك من الرحمة مش رب العالمين سمى نفسه الرحمن الرحيم فهو أرحم بينا من آبائنا وأمهاتنا مر النبي صلى الله عليه وسلم لقى امرأة قاعدة كل ما تشوف ولد من السبي الأسرة بعد المعركة فالمرأة دي تشوف واحدة من الأسرة معاها طفل صغير تروح واخداه ومرضعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتظنون هذه طارحة ولدها في النار يعني دي تودي ابنها في النار إذا كان ولاد غيرها بترضعهم أمال ابنها تعمل فيه إيه قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها فربنا أرحم علينا من آبائنا وأمهاتنا مش ربنا الرحمن الرحيم والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تمام فإذا كانت في قلوبنا رحمة للناس كل الناس فتيجي انت يوم القيامة فلان ده بيقول لك أنا عايز حق فربنا يذكر لك اليوم اللي انت كنت بترحم فيه الناس وبترحم فيه خلق الله عز وجل يقول لك انت في اليوم الفلاني رحمت فلانا فأنا أرحم منك فيجي للتاني انت عايز ايه يا عم عايز مليون حسنة يا عم ده انت ما جيتش بمليون حسنة أصلا يعني انت ما عملتهمش ماليش دعوة عايز مليون حسنة أنا دلوقتي فيتكفل الله به ولا يؤخذ من حسناتك بما كان في قلبك من الرحمة التالتة هي بقى الحج الحديث اللي أنا عايزه بقى احنا قلنا أول حاجة في الحج جنة اتنين عتق الرقاب ثلاثة يغفر التبعات قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول أفيضوا عبادي مغفورا لكم أفيضوا دول هينزلوا على الإفاضة إلى مزدلفة هياخدوا بعضهم ويتوجهوا بعد ما قعدوا لغاية المغرب في عرفة ياخدوا بعضهم ويروحوا على مزدلفة في ليلة العيد ليلة عشرة فيقول أفيضوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات فقال عمر كثر خير الله وطاب الله أكبر كثر خير الله وطاب يا اتغفرت لي ذنوبي اللي أنا عاملها في حق ربنا واتغفرت لي ذنوبي اللي أنا كنت عاملها في حق العباد كثر خير الله وطاب شفت الحج تقيل قد ايه شفت الحج ثوابه عظيم قد ايه وبعدين خلاص انت كانت عندك مشاكل نفسية وعندك بقى آفات وعيوب ومشاكل وديك تتلخص في كلمة واحدة اسمها فقر النفوس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب العلماء قالوا الفقر الحسي والمعنوي يعني ينفي الفقر يعني اللي معهوش فلوس وشايل هم الرزق فيتكفل الله عز وجل برزق الحجيج والذنوب تتشاف والفقر المعنوي لما النبي قال الغنى ليست عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس الحجاج يبقى عندهم الثمرة العظيمة دي عايزين نحج بقى صح؟ يعني إذا كان الحج حلو قوي قوي قوي كده ده طب نعمل إيه بقى عشان ناخد الثواب العظيم ده نعمل بالحديث اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا فلا تحرمنا الأجر ده في الحج حاجات تعرف رمي الجمار رمي الجمار ده أول يوم بيرموا يوم عشرة بيرموا السبع جمار اللي هو رمي الجمرة العقبة الكبرى فبيرمي بيرميها بسبع حصايات عارف الحصوة بإيه ثوابها بتكفير كبيرة من الموبقات سرقة قتل زنا ربا بلوى سودا اه حاجة بقى كده من التقال قوي يكفر بكل حصاة فأول يوم بيبقى كده كام شال سبع كبائر تاني يوم بيرمي ثلاث جمرات فبواحد وعشرين وتالت يوم كذلك يبقوا كام بقوا تسعة واربعين تسعة واربعين كبيرة لو عايز يمشي ويتعجل يبقى اتشالت له تسعة واربعين عايز يقعد اليوم الأخير يوم 13 يكفر عنه سبعين كبيرة من الكبائر واحد زي الإمام الذهبي لما أحصى عدد الكبائر طلعهم سبعين يعني الأساسيين طلعهم سبعين فكأنه بتكفر عنه أتقل الذنوب اللي عملها عايز إيه أحلى من كده تاني أنا لو قعدت أكلمك على الحج أنا قلبي هيتقطع فكفاية علينا دول كفاية قد إيه الحج ثوابه عايزين ناخد الثواب ده ناخد الثواب ده يبقى نحج بقلوبنا ازاي نحج بقلوبنا مع كل يوم من ايام الحج احنا قلوبنا هتبقى رايحة هناك ونعيش مناسك الحج طب ابتدي بقى من اول يوم انت هودتني ليه على يوم 8 لسه احنا ما دخلناش في الحج عايزين من اول يوم من واحد ذو الحجه نعمل ايه هو هناك هيبقى بيعمل ايه بيستعد للحج واللي بيتمتع بيبقى او قارئ بيؤدي العمره واللي جاي مفرد ده بيأدي طواف القدوم يعني بأي حال من الأحوال في الأيام الثمانية الأولانية دول لغاية يوم ثمانية بيبقاش عليه غير أنه بيؤدي نسك سواء العمرة أو الطواف وأنا عايز قلبي عايز قلبي أحطه هناك بص لما يجوا يكلموك في أول نسك الحج يقول لك أول حاجة الإحرام واخد بالك الإحرام ده بيبقى فيه تبقى فيه مجموعة محظورات ما تعملهاش ما تلبس المخيط ولا تحط عطر ولا تاخد من أظفارك ولا تاخد من شعرك وتبقى ايه في مجموعة حاجات كده ما تعملهاش ولا تتجوز ولا تعقد يعني لا عقد ولا جماع ولا صيد الأشياء دي كلها بتحرم على الرجال بمجرد الإحرام واحنا بنحرم من يوم واحد ذي الحج حد يقول لي ازاي مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هيضحي والأضحية دي زي ما هم عندهم هدي هناك هم عندهم ذبح واحنا عندنا ذبح احنا عندنا اضحيه وهم في الوقت دول بيذبحوا برضه بنفس التوقيت تقريبا فهم عندهم ذبح واحنا عندنا ذبح النبي قال صلى الله عليه وسلم اللي هيضحي فلا ياخذن من اشعاره ولا من اظفاره لا ياخد من ضفره ولا ياخد من شعره من يوم واحد ذو الحجه زي ايه زي الحجاج فانت من واحد ذو الحجه بدات تحرم انت كمان زيهم واحنا كمان عايزين نحرم بس هنحرم بقلوبنا بمعنى ايه كلمة أحرم يعني حرم على نفسه حاجات ومن اللحظة دي حرام على قلب الدنيا حرام على قلبي أنشغل بالدنيا عنك يا رب فيبقى فيها إحرام من أول يوم ماشي طيب عايز أتلبس بطاعات زي ما هم بيتلبسوا بطاعات زي ما هم هيطوفوا وهيقعدوا بقى في مكة والصلاة بمئة ألف و عايز أتلبس بطاعات أقول البرنامج بسرعة البرنامج الخاص بايه اليوم 24 ساعة أعمل فيهم إيه هبتدي اليوم من الفجر من الفجر للفجر إيه المطلوب منك المطلوب منك صلاة الفجر دلوقتي وانت رايح تصلي الصلاة في المسجد وانت رايح تصلي ليك ثواب حجة وعمرة وانت رايح تصلي ليك ثواب حجة وعمرة جبتها منين دي جت منين دي هقول لك جت منين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أتى صلاة فريضة يعني في الجماعة فأجره كأجر الحاج يعني وأنا جاي دلوقتي أصلي العشاء أنوي في قلبي الخطوات دي الخطوة أنتوا عارفين تحط عنك خطيئة وترفع لك درجة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي يبقى رايح لصلاة الفريضة فأجره كأجر الحاج ومن أتى صلاة نافلة فأجره كأجر المعتمر حديث صحيح الترغيب وفي صحيح الجامع عشان الناس لما بتسمع احاديث وتقول لي بتجيب منين الكلام ده يعني يبقى انا لو انا جاي وهصلي نافله وهصلي فريضه يبقى اجري ايه بقى حجه وعمره يعني انت صليت العشاء ورحت مصلي ركعتين قيام او صليت السنه الراتبه يبقى ايه ده يبقى كاجره كاجر الحاج والمعتمر فانا هروح اصلي الفجر يبقى القصه دي هتتكرر معايا في الخمس صلوات هروح اصلي فريضه واصلي نافله فاجري كاجر الحاج والمعتمر حجه وعمره يا عم ثوابهم عند ربنا سبحانه وتعالى الثواب احنا لسه بنقول الحج مبرور ليس له ثواب الا ايه يعني ممكن تبقى الثواب الجنه خدت بالك هتروح تصلي الفجر ومعروف اللي بيصلي الفجر في جماعه فهو في ذمه الله وكانه اتى بثواب نصف الليل قيام عارف يعني ايه يعني دلوقتي الليل قول 10 ساعات 11 ساعه كانك صليت خمس ساعات ونص خمس ساعات ونص واقف على رجليك بتصلي قيام تقيلة دي ولا مش تقيلة لما يروح أصلي الفجر في جماعة يبقى ثوابك ثواب نصف الليل وأنا في ذمة الله ربنا يرعاني ويحفظني وإحنا لسه بنقول أواب حفيظ يبقى صلاة الفجر في جماعة وانت هتروح هتصلي ركعتين قبليها اللي هي السنة الراتبة ثوابهم ايه دول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه ركعتين بتصليهم قبل صلاة الفجر خفاف قوي بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد عاملين بالظبط زي الركعتين اللي بنصليهم خلف مقام إبراهيم بعد الطواف أنا طول الوقت هقعد أجمع ما بين الاثنين عشان قلوبنا احنا احنا بنحج دلوقتي وأيام في الجنة بقى فدلوقتي ايه اه بنصلي ركعات الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال لك عشان تجدد التوحيد بتجدد لا إله إلا الله بعدين بتصلي الفجر المفروض بقى ان انا اصلي الفجر واقعد لغاية شروق الشمس الموجود في النتيجة الساعة 6 إلا 10 الساعة 6 وقت الشروق واقعد بعديه بعد الوقت الموجود في النتيجة بربع ساعة أو تلت ساعة واصلي ركعتين الجلسة دي أعمل فيها إيه؟ أذكر الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اللي هي بنسميها جلسة أذكار الصباح جلسة الشروق ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر إيه بقى حجة وعمرة تامة تامة تامة طب اسمع لي كلمة تامة دي مش هو قال وأتم الحج والعمرة لله عرفت ليه قال تامة تامة تامة عشان وأتمه وليه أتمه مش أنت حققت الأربع أركان الأساسية ويبقى ناقص لك إيه في أركان الإسلام هو الحج فضل الله عز وجل شهدت الشهادتين وصليت الصلاة وزكيت لو كان عندك مال وصمت رمضان ناقص لك الحج فأنا هو ده اللي يتمم لك أركان الإسلام فتامة تامة تامة جميل فانت دلوقتي عايز تاخد الثواب ده تقعد تعمل كده افرض يا عم المسجد اللي انت بتصلي فيه بيقفلوا الجامع بعد الصلاة رو- اطلع بيتك واقعد في مصلاك واقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى لغاية شروق الشمس وصلي ركعتين ينفع اصلي الركعتين الساعة 8 9 يعني اقعد لغاية شروق الشمس وامشي ينفع ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين فثم دي فيها الطرق يعني قدامي وقت ممكن اصليها الساعه 7 الساعه 8 الساعه 9 زي ما انت عايز بس الاحسن ان انت تصليها في الاول كده تصلي ركعتين يتكتب لك كده حجه وعمره تامه تامه معانا كام دلوقتي حجتين وعمرتين اهو الاول خالص ده انا في اليوم الواحد تشوف عد معايا بقى هنطلع كام حجه وعمره باذن الله تعالى لو بكده يبقى انا لو عملت قعده الشروق وعندي خمس صلوات بصلي فيهم نافله وفريضه يبقى خمسه يبقى يتكتب لك كل يوم ست حجج وست عمرات ثوابهم كده جميل هنقعد لغايه شروق الشمس بعد كده بقى الناس اللي بيطلع ينام يريح له شويه قبل ما ينزل شغله ولا اللي هينزل دراسته واللي ما نامش كويس في الليل او اللي هيقعد شويه هيشوف يتلبس بطاعه من الطاعات انا متفرغ ابتدي في الوقت ده اقرا لي وردي من القران مثلا احنا دايما عندنا ايه اوقات كده مسموح بيها تعمل اللي انت فيها انت هتقرا حاجه تعمل حاجه تتصدق تذكر ربنا كثيرا زي ما انت عايز بس بشكل عام الوقت ده اللي هو وقت الضحى ما عندناش حاجة أساسية فيه إلا سنة الضحى من إمتى لإمتى بعد شروق الشمس بتلت ساعة مثلا لغاية قبل الظهر بتلت ساعة ده وقت الضحى لو صليت الضحى إيه اللي يحصل معلش أرجع لآية سورة آه، قاف تاني لما جيت قلت إيه ربنا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل إيه أواب اسمع بقى دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة الأوابين شفت أيام في الجنة إزاي صلاة الضحى صلاة الإيه الأوابين اللي بيتحافظ على الضحى بيتكتب عند ربنا أواب طب واللي هتصلي الضحى هتصليها إزاي عندك من ركعتين لتمانية السنة كده صلي ركعتين أربعة ستة تمانية زي ما أنت عايز في واحد من السلف كان بيصليهم 100 ركعة عبد الله بن غالب ده كان بيصلي الضحى 100 ركعة ناس شغالة يعني خلينا احنا في ايه هتصلي ركعتين او لو خليك جرع وخليهم اربعه ليه اربعه عشان الحديث القدسي قال الله في الحديث القدسي من صلى الي في اول النهار اربع ركعات اكفه اخره يعني ايه اكفه اخره يبقى النهار كله ربنا يحفظك فيه اليس الله بكاف عبده بلى تمام يبقى صلاة الضحى واحد هتبقى أواب اتنين ربنا يكفيك الشر إن شاء الله ويدفع عنك الأذى وتبقى في حفظ الله عز وجل شفت حفيظ شفت الضحى بتعمل ايه بتعمل أواب وبتعمل حفيظ اهي صلاة الضحى وإيه كمان صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل واحد مننا لازم يأدي شكر نعمة الجسد الجسد الواحد فينا فيه كم مفصل 360 فقال النبي صلى الله عليه وسلم طب اعملهم ازاي اجيب شكر 360 مفصل قال لك وعلى كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة يعني كل دي صدقات وانت على تلامة يعني المفصل المفروض صدقة فأقل حاجة ان انت تسبح وتستغفر وتحمد ربنا سبحانه وتعالى 360 مرة قال لك ويغني عن ذلك كله ركعتين يصليهما من الضحى يبقى أنا صلاة الضحى دي كأنها شكر لنعمة الجسد وشكر لنعمة العافية وشكر لنعمة الصحة اللي ربنا امتن عليك بيها يبقى من باب شكر النعم طب صلاة الضحى أفضل وقت ليها إمتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال ايه ترمض دي ترمض جاية من رمض دي من ايه من شدة الحر عشان كده رمضان يسمى رمضان لانه كان يوازي الاوقات الشديدة الحر عندهم فالمهم فرمض قال لك ترمض يعني تبقى مشتد الحرارة ايه الفصال الفصال اللي هي ولد الناقة الجمل الصغير كان ايه اللي بيحصل مكة بقى والمدينة وخط الاستوى بقى فالدنيا حر خالص فتيجي الناقة الصغيرة دي تقعد تتنطط ساعة ما الساعة بقت 10 11 الحر اشتد لأن الشمس بتبقى ايه الشمس لو احنا تصورنا كده 180 درجة فبتبقى عند الظهر عند نقطة 90 فهي لما بدأت بتبقى 70 75 80 واصلة 90 واصلة بقى كده اللي هو الساعة كام ماشي معايا كده 8 9 10 طالعين لغاية فالوقت ده اللي قبل الصلاة قبل صلاة الظهر بساعة ساعة ونص الوقت ده هو أفضل الأوقات التي تصلى فيها الضحى شغلي ما يسمحش أوقاتي ما تسمحش ما عندهاش مشكلة صليهم في أي وقت من بعد شروق الشمس حتى الركعتين اللي انت صليتهم شروق دول ينفعوا ضحى بس انا ما بحبش الشغل ده اللي هو يعني ايه انت بخيل قوي كده ليه هم ركعتين تصليهم بنيه الاستخاره وتحيه المسجد وصلاه شروق وص... يعني انت بخيل قوي يا عم الحاج خليهم ايه ركعتين ركعتين ركعتين ده النبي قال صلى الله عليه وسلم قال صلاه ركعتين في إثر ركعتين ركعتين في إثر ركعتين كتاب في عليين كتاب في عليين فإذا النوافل كده صلينا الضحى هنقعد كده لغاية الظهر عندك بقى على حسب وقتك انت في شغلك في الوقت ده انا عايزك وانت في شغلك ما بتضيعش وقت ما بتقولش ان انا ده من الدنيا لا وانت نازل شغلك محتسب انا مشغل قلبك انت رايح دلوقتي بتتكسب انت دلوقتي بتسعى على الرزق والكلام ده عند ربنا له ثواب عظيم ليه اليد العليا خير من اليد السفلى ان انت تبقى غني المسلم قوي بعدة اموره منها القوة المادية فانت النهاردة بتتكسب وطلبك لهذا الحلال هذا الحلال فريضة وجهاد فيبقى مستشعرين المعاني مش بنشتغل كده ببلاش ما عندناش حاجة اسمها في طريق ربنا تشتغل عند ربنا ببلاش فوانت شغال وانت في دراستك ناوي ان انت تبقى فعلا المسلم بمعنى الكلمة بتتعلم طلب علم ما تقوليش ده طلب علم دنيوي اصل الطب والزراعه والصناعه كلام فاضي هنعمل بيهم ايه ما عندناش حاجه اسمها كده عندنا حاجه اسمها ان ده فرض كفايه وانت لازم تقوم بهذا الفرض واللي بيؤدي الفرض تعريف الفرض ايه يا شباب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه صح كده طب ويثاب فاعله يعني انت وانت شغال بتثاب على طلب العلم اللي انت بتعمله ده وتعاقب الأمة كلها لو ما كانش فيها واحد شغال بالفرض الكفائي ده ولو ده فرض عين يبقى كل واحد بيتحاسب على عمله هو يبقى ما فيش وقت بيضيع عندنا ده وقت شغل يبقى محتسب وما ضيعش وانت في الشغل حاجة من الحاجات اللي ما تخليش الغفلة عليك إدمان الذكر وجربها وشوف يعني وانت شغال كده في حاجة مش محتاجة اعمال عقل قوي وانت شغال مش عارف ايه وقاعد تستغفر تسبح ما بتضيعش وقتك تلاقي القلب شغال انما المشكلة ان احنا بنبقى غافلين خالص ونعسانين تماما ودماغنا كلها يعني الدنيا واكلانا شويتين ثلاثة فعشان كده بنيجي نقول الشغل ده دنيا مش اخر فحاجتين يخلوا قلبك شغال في الشغل واحد الاحتساب اتنين ان انت تكسر الذكر استغفار واحنا لسه قايلين دلوقتي الشغلانه الاساسيه اللي النبي قال لنا نشتغلها كلنا في العشر اكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير اللي هم الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر طول الوقت بقى سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر تقعد تسبح بقى كده عشرات مئات زي ما ربنا ييسر لك تمام كده يجي بعد كده احنا وصلنا لغايه صلاه الظهر هنؤدي الصلاه في وقتها صلاة الظهر ايه السنة الراتبة ليها اربع ركعات قبل واثنين بعد وايه افضل العمل في الصلاة فيها اربعة قبل واربعة بعد اشمعنا بقوا 12 ركعة دلوقتي اربعة سنة ونصلي الظهر اربع ركعات وبعدين نصليه بعديه اربع ركعات ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار شفت عتق الرقاب ده بقى عتق اهو شغال مش محتاج بقى أي حاجة اهو وانت بقى بتستكثر من أسباب العتق تمام ادي حاجه من الحاجات طب افرض ده وقت ظهر وبتاع يا دوبك رحت استاذنت رحت صليت ورجعت فما عرفتش اصلي نوافل خالص ينفع اصليها بعد العصر انا روحت الشغل الساعه مثلا 4 5 ينفع اصليها بعد العصر نعم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه فاتته راتبه الظهر فصلاها بعد العصر بيسموها قضاء الرواتب ينفع ينفع يعني انا ممكن اصليهم كده كده عليا 8 ركعات ممكن اصليهم بالليل ممكن عايز تعمل ايه كتر من اسباب دخولك الجنه ما هي ايام في الجنه والنبي قال صلى الله عليه وسلم اللي يصلي 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه طب احنا صليين دلوقتي اتنين قبل الفجر وصلينا اتنين شروق وصلينا أربعة ضحى يبقى كده بقوا كام؟ تمانية ولو صليت أربع ركعات بقت 12 ركعة اتبنى لك بيت في الجنة على طول فحافظ ان اقل حاجه تعملها في النوافل ان انت تبقى مصلي في اليوم 12 ركعه ممكن تخليهم 24 36 وهكذا بقى فاهم طيب هيصلي قبل الظهر كده وبعد الظهر كده المفروض انت لسه في الوقت ده في شغلك بتكمل يومك زي ما كان لو انت في بيتك وممكن تاخد يعني عندك ساعه في التحكم في الوقت يبقى نام لك ساعه في الوقت ده ما بين الظهر والعصر ما كانش يبقى انت في الاعمال المفتوحه اللي هنقولها في الاخر سواء الذكر قراءة القرآن الصدقات أعمال الخير أيا ما كان هنعمل كده لغاية العصر العصر بالنسبة لنا اللي بيصلي العصر يبقى حافظ على الصلاة الوسطى اللي هي جاء فيها النص حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر السنة اللي مطلوبة فيها انك تصلي قبلها أربع ركعات وإيه اللي يحصل فيها تاخد وقفة في محطة البنزين تاخد دلوقتي تموين تمون دلوقتي ازاي اللي انا بقوله ده بص هو انا بشتغل بايه يعني احنا دلوقتي انا بقول الدرس ده وانتم بتسمعوا دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى يتنزل علينا يا رب الان برحمه من عنده وتحفنا الملائكه ويتنزل الله عز وجل علينا بالرحمات والسكينه ايه اللي بيحصل انا ما اقدرش اشتغل بغير رحمه ما من احد ينفعه عمله وحده الا ان يتغمدنا الله برحمته فالنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ان نحن لما نيجي ندعي نقول اسالك موجبات رحمتك ما ينفعش اشتغل كده لوحدي بص انت جرب تلاقي نفسك ايه امسك يلا قول لي النهارده انا خلاص سمعت الدرس انا هروح اصلي مش عارف ساعه قيام هعمل كده والله لما تتنطط ولما تبقى عملت كل التدابير ممكن تروح تلاقي نفسك همدان ونمت واتشغلت ومش عارف حصل ايه وجرى ايه ونمت وما صليتش على انك كنت سامع الكلام وسخنان وعايز تعمل مش بكسبي انما بايه بقى محض رحمه الله فلما الرحمه بتنزل بنشتغل كل الكلام ده بقوله عشان ايه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة فاللي يصلي الأربعة دول يبقى وقف في محطة البنزين خد التموين بتاعه اللي هو خدت جرعة الرحمة تبتدي بقى تعرف تشتغل بيها تعرف تشتغل بيها في أذكار تعرف تشتغل بيها قيام خدت شوية التموين اللي يمشوا العربية حبتين هي دي الرحمة وايه تاني ما هو بالمره بقى عشان ابقى عارف ايه الحاجات اللي لما الاقي نفسي همدان ومش قادر اسال ربنا اول حاجه رب اعني ولا تعن علي اثنين اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاثة استكثر من موجبات الرحمة زي صلاة أربع ركعات قبل العصر وإيه كمان وكثرة الاستغفار قال الله تبارك وتعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون الاستغفار يجيب رحمه لو مسكت المصحف وقريت لك صفحة اتنين قريت لك أي شيء بينزل الرحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة رحمة الناس لسه قايل لنا في التبعات ارحم ترحم فالرحمة دي البنزين الوقود اللي بتتحرك بيه صلينا أربع ركعات قبل العصر وصلينا العصر في جماعة إن شاء الله عندك من العصر للمغرب وقت أذكار المساء ولاحظ بقى دي وردية الملائكة وردية الملائكة امتى وامتى بعد الفجر وبعد العصر فالملائكة دلوقتي طالعة هتلاقيك شغال ولا نايمان ها سبتهم بيعملوا ايه تركناهم وهم يذكرون الله وأتيناهم وهم يذكرون الله عشان كده بعد الفجر اتعملت أذكار الصباح وبعد العصر اتعملت أذكار المساء عندك لغاية المغرب طيب الأيام طالما وصلنا للمغرب هو ينفع أصوم الأيام دي ولا في حاجة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر كاملة هكذا قالت أم سلمة فعندنا حديث تاني عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي كان بيصوم في العشر الحل في الموضوع يعني قال لك تصوم بنية أنها من جملة العمل الصالح ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له صيام تقيل قوي وقال خصاء أمتي الشباب بقى اللي خايفين من الشهوات والمشاكل النبي قال فعليكم بالصوم فإنه له وجاء وقال خصاء أمتي يعني الحاجة اللي تقفل على الواحد الصيام بس الصيام الصح مش الصيام اللي هو أكل وشرب وخلاص يعني اللي هو أنت بس عدلت مواعيد أكلك بدل ما هو الساعة كذا خلتها الساعة كذا بقت الوجبة الأولانية قبل الفجر والوجبة الثانية ساعة المغرب والوجبة الثالثة بالليل وبتديها ما عندكش مشاكل يعني فده مش هو الموضوع إنما الصيام اللي فعلا صام سمعه وبصره ولسانه صامت جوارحه وصام قلبه وصامت أيضا عن الأشياء الأساسية اللي نهى الشرع عنها إذا يبقى عايزين صيام ينفع أصوم التسعة أيام لأن اليوم العاشر حرام مش مكروه اللي يصوم يوم العيد حرام يبقى عمل وزر إنما التسعة أيام الأولانيين عندنا إيه العمل الصالح تصوم زي ما أنت عايز فيه يوم عرفة ده فيه سنة مؤكدة ليه بيكفر سنتين ادي بالنسبه للصيام عشان كده لما وصلنا لغايه المغرب انت بقى لو صايم يبقى انت هتعمل ايه زي رمضان وانا عايز نحيي المعاني دي يعني في المسجد في تمر وبنوزع على اساس اللي بيخش ايه ده بيوزعوا تمر ليه هو في ايه احنا في العشر الاول من ذي الحجه هو ذي الحجه ده في ماله يعني لا العمل الصالح وفيها احب الى الله عز وجل مطويه مطبوعه وفي لوحه موجود فيها فضائل العشر مطبوعه فيقراها الناس فنحيي المعاني دي عند الناس ما بقاش بس يوم عرفه وما يبقاش بس كذا لا العشر فالناس مجتمعة على الطاعات فيها فكأننا في أيام من أيام رمضان أيام في الجنة بقى بجد فيبقى في تمر في تمر بيتوزع في الشوارع فالناس تشوف هم بيعملوا كده ليه النهاردة يوم ايه في السنة ده النهاردة يوم من أيام ذو الحجة وذو الحجة يشرع فيها العمل فلو حضرتك صايم يبقى خير وبركة يبقى أحيينا هذه المعاني في الناس ماشي كده كلام طيب نصلي المغرب وبعدين بعد ما حصل المغرب ما فيش حاجة قبليه سنة راتبة لكن ما بين كل إذان وإقامة ركعتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب أنا بقى كده أفطرت أدعي بقى دعاء وأول حاجة ما تنساش الدعاء طول العشر اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر ولو نسيتوا الدعاء ليا يبقى ليلتكم كويسة إن شاء الله ندعي وندعي بقى ان يا رب يمن علينا بالحج العام القادم وان يا ربنا يجمعنا كلنا باذن الله تبارك وتعالى في عرفات ان شاء الله وربنا يجمعنا باذن الله في الفردوس الاعلى في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم انا دايما لما اقول عايز تتقل في الدعوه الدعاء التقيل اللي ما تنساهوش خالص تقول يا رب يا رب من عليا بالفردوس الاعلى اعلى حاجه اهو في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ادي تاني حاجة أسألك مرافقتك في الجنة زي ربيع بن كعب ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة وتالت حاجة بغير حساب أنت مش حمل الحساب ولا حد مننا حمل الحساب فبغير حساب ولا سابقة عذاب ولا بقى عذاب قبر ولا حاجة من دي يبقى أخدت كل فضائل الآخرة اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب عايز تتقل تاني قل له يا رب حبني لو حبك خلصت كل مشاكلك في الحياة كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها ولئن سألني اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى لا أعطينه ولئن استعاذني اللهم إني أعوذ بك من النار لا أعيذنه خلصت المشاكل كلها في الحياة فهذه الدعوات التقيلة غششتك اللهم استعان يبقى ده وقت الدعاء اللي هو في أوقات مواطن الإجابة ما بين الأذان والإقامة تقول الكلام ده لما تكون صايم وتفطر تقول الكلام ده في الثلث الأخير من الليل لو ربنا من عليك إن أنت كنت صاحي في الوقت اللي من بعد الساعة واحدة ونص ده يبقى كمان ربنا بيتنزل وبيقول ما هل من سائل فلو أنت سألته يجيب دعوتك أوقات إجابة الدعاء وانت منتظر الصلاة بيبقى وقت ما بين الأذان والإقامة كذلك لك دعاء الأعاني دي إن أنت تتحرى مواطن الإجابة بين المغرب والعشاء ايه العمل المطلوب ان احنا نعمله بصوا حذيفه رضي الله عنه بيقول انا جيت للنبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء لقيته راح مصلي من المغرب للعشاء ما عرفتش اكلمه لقيته يقوم يصلي يقوم يصلي فحاجه اسمها احياء ما بين العشاءين احياء ما بين العشاءين يعني ما بين المغرب والعشاء هل عدد معين من الركعات لا ممكن يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة إن شاء الله يصلي اللي يصليه أنا مش هقدر أصلي كتير أنا بتعب من الصلاة من وقوف أنا راجل كبير في السن أنا كذا خليهم ما بين أمرين إن شاء الله تصلي وأنت قاعد ما عندناش مشكلة خالص لأن دي سنة أو تخليها ما بين صلاة ودعاء وذكر وقرآن عمل صالح والله أنت فطرت ونزلت ورحت مصلي مثلا المسجد بيتأخر شوية فرحت نازل رحت معتكف الوقت ده بنية ان انت برضو تاخد ثواب عكوف جزء من الوقت في المسجد خير لا انا ظروف شغلي يا حكون لسه ما رجعتش لا انا وضعي مش عارف ايه ما عندناش مشكله انت عليك بس تصلي ركعتين فقط بعد المغرب دول السنه المؤكده ظروف حياتك ما بتسمحلكش ان انت تقدر تعمل اكتر من كده ما عندناش اي اشكال انا بتكلم على واحد يقدر يعمل الكلام ده يحيي ما بين العشاءين دي من السنه ومن السنه المهجوره برضو الاحياء ما بين العشاءين هنوصل كده لصلاه العشاء صلاه العشاء النص الثاني في الليل اللي بيصلي العشاء بيكتب له ثواب نصف الليل ودي صلاة زيها زي الفجر هي أثقل صلاة على المنافقين فبتنفي عن نفسك تهمة النفاق فأبشر يا من صليت العشاء في جماعة بتنفي عن نفسك هذا المعنى نعوذ بالله أن نكون من أهل النفاق نعوذ بالله اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق طيب صلينا العشاء أدي ثوابها إيه السنة الراتبة اللي بعديها بتصلي ركعتين لو خدنا كده الرواتب بسرعة الرواتب عشان ما تبقوش الموضوع أشكل عليكم ركعتين قبل الفجر أربعة قبل الظهر اتنين بعد الظهر مفيش عند العصر سنة راتبة اتنين بعد المغرب اتنين بعد العشاء العدد 12 اللي هم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة أقل واحد هيتبني له بيت في الجنة زودت انت بقى أربعة ضحى وزودت انت بقى اتنين بعد الظهر غير الاتنين الأساسيين وأربعة قبل العصر وصلت بقى بين المغرب والعشاء ما فتح الله لك ولسه قيام ليل ده موضوع بقى ايه بيزود فيه درجتك مش الحديث فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هنصلي كده العشاء وبعدين ركعتين هيبقى لي في الوقت بقى من الأعمال إن أنا أقيم الليل وقيام الليل بقى عايز أقول بس في حتة مهمة أوي أوي أوي يا جماعة أنت يائس من ذنب معين بقالك سنين مش عارف تبطله لو عندك هذا الإشكال والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة يعني كل ما يسيبه يرجع له كل ما يسيبه يرجع له إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر فعندك الذنب ده أحد الحلول الأساسية في ترك الذنب إنه قلبي ما يبقاش متعلق بالذنب واحد كان بيحب واحدة ماشي ربنا من كرمه بيه كرهه فيها إزاي شاف منها شوية تطشات كده تعبته جدا فبدأ يقول لك دي حاجة خنيق دي مش عارف ايه كرهوا فيها فخلاص قفل الذنب ده بسبب ايه كرهها كره ان هو يخرج معاها كره ان هو يعمل معاها معاصي كره بقى خلاص اللي هو ايه حبب اليه الايمان وكره اليه الكفر والفسوق على الاسلام الذنب مش هتبطله طول ما انت بتحبه بنسبة معينة كان بطل سجاير ولما بيقعد يفتكر بقى الواحد برضه ايه لما ياخد له كده يعني نفسه كان بيروق شويه وكان بيظبط المسائل شويه لما كان بيعمل لما كنت بقعد اتفرج على مش عارف ايه فبيحب الذنب فطالما كده مش هيدوق حلاوه الايمان فيجي لك يقول لك انا من ساعه ما بقيت كويس وملتزم وما بقتش اعمل اي حاجه غلط والحمد لله بحافظ على الصلاه وبتاع بس مش حاسس تقول له على طول عندك مشكله في ثلاثه انه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب ممكن تكون بتحب حاجات اكتر من ربنا أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله العلاقات مبنية على المصالح ثلاثة هي دي محل الشاهد أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار مش طايق مش طايق خالص طب وإيه اللي دخل ده في قيام الليل اسمع بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين يعني إيه دأب الصالحين يعني معلش يعني ما تجيش تقول لي عشان حضرتك يعني شكلك كده بتاع المسجد ده التحى وده عمل له مش عارف ايه ان انت كده بقيت من الصالحين الصالحين مش بالشكل بس الصالحين قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين الصالح عندنا القوام القوام الصوام هو ده فالمعايير بتاعت الظاهر ما بنمشيش بيها دي من السنة على عيني وراسي أكيد لكن في نفس الوقت النبي وضع معايير للصلاح وربنا قال في شأن مين اللي بيخافوا منه اللي بيتوكلوا عليه قال أولئك هم المؤمنون حقا فهي المسائل احنا مش عايزين نفرغ المعنى احنا عايزين يبقى عندنا الدين بشكل كامل فقال عليكم بقيام الليل فإنه دأب يعني شغلانة الصالحين ما نعرف الصالحين إلا بقيام الليل فإنسان ملتزم وبيقول أنا بتاع ربنا وما بيقيمش الليل آسف أنت متهم في إنك صالح حلو الكلام ده فإنه دأب الصالحين اتنين ومكفرة للسيئات مكفرة للسيئات يبقى بيشيل سيئات الواحد التلاتة هي محل الشاهد ومن هاه عن الإثم مش إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صح الصلاة بتنهى عن هذا وذاك وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلان يقوم الليل بالليل ويسرق بالنهار بالليل شيخ ولي سيدنا الشيخ والصبح حرامي ايه ده بقى ده يروح فين ده منافق وبئس المصير صح كده في الدرك الاسفل من النار تتصور النبي قال له ايه قال هاتوه ده هيودينا في داهيه ده هيخلي سمعه المسلمين في الضياع اسجنوه اعملوا فيه اي شيء ده بقى مصيبه سودة بقى في بالليل يقيم لليل والناس تقول عليه كذا والصبح يروح سارقهم ده سمعه سيئه للمسلمين تتصور النبي قال حاجه من دي عارف قال له ايه قال له ستنهاه ما تقول قال له ستنهاه ما تقول قيامه لليل هيبقى سبب في انه يبطل الكبائر دي ده معنى خطير جدا عارف اللي هو ايه اللي هو بلاش شغل الشيطان لما يجي يقول لك بقول لك ايه ما بلاش شغل الوشين ده اللي هو عامل لي فيها شيخ وتمسك لي المصحف وانت كنت بتاع بنات ما تصلي على النبي بقى وخليها كده ماشيه صح يعني يا صح يا بلاش وتلاقي اي حد يقول لك كده لا لا لا اصلا ما ينفعش اصلا مش قد ان انا اصلي في جماعه دلوقتي مش قد انا بعمل حاجات وحشه قوي مفيش حاجه اسمها كده في حاجه اسمها ان رصيد السيئات طول ما بيكبر طول ما انت خلاص الشيطان هيستأسد عليك انت مفيش واحد مننا واخد عشرة من عشرة المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم اللي واخد عشرة من عشرة انما انا وانت عندنا كده ممكن تلاقي نفسك 80 حلو و20 ضايعين انت واخد 8 من 10 فال20 شر ففيك خير وفيك شر ايه المطلوب ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ايه يعرف يعني ايه زكاها يعني خلى التمانين في المية دول تسعين خمسة وتسعين قاعد بيشيل من ايه كذا بقى تسعة ونص بقى تسعة وتسعة من عشرة ويبقى حلو قوي كده وبموت على كده بقى خلاص والباقي ربنا يتكفل به يبقى دي زكاها إنما هتسيب نفسك أنت كنت خمسة من عشرة قلت أنا كده ضايع ضايع ما فهمش فرقة بقى ثلاثة من عشرة بقوا اتنين من عشرة هو ده الشغلان فأنا عايزك في قيام الليل بيقول لك إيه لا اشتغل والله أعرف ناس كده كانوا يعني مش ممكن يعني ضايع خالص بس يقول لك في القيام ما بطلش وسبب من الأسباب اللي خدت معاه مع الأيام بقى إن فضل الله عز وجل إنسان صالح نحسبه كذلك ولا نزكي على الله يحفظ ابتدت معاه بإيه بيتحدى قصة مين قلتها لكم قصة أبو محجن الثقفي واحد بيشرب خمرة واحد بتاع دماغ فاهم يعني ايه واحد بتاع دماغ وبعدين سمع منادي الجهاد يا خيل الله اركبي وهيطلعوا يجاهدوا في الفرس فعايز يجاهد تجاهد انت ايه انت الموضوع مش تبعك خالص بص المعنى ده ان انا حتى ولو كنت وحش بس مش معنى كده ان انا مش مسلم وان انا ما عنديش رسالة وان انا مش هعمل اعمال صالحة ما كلنا فينا بلاوي بس عندي قوة ان انا اصلح من نفسي فدي قيام الليل فقال عليكم بقيام الليل فإنه عد بقى واحد دأب الصالحين اثنين قال مغفرة للسيئات ثلاثة منهاة عن عن الإثم مغفرة للسيئات منهاة عن الإثم أربعة مطردة للداء مطردة للإيه للداء يعني واحد عنده عيا انصحه الحاجة فلانة كبرت في السن والوالدة ولا فلانة من الأقارب انصحها أنها تصلي بالليل ركعتين وبالذات لو ربنا فتح عليها في جوف الليل يبقى حاجة ممتازة جدا سبب من أسباب الشفاء إن شاء الله أدي قيام الليل وحلاوته قيام الليل ده عشان كده محتاجين نصلي أول حاجة ربنا علم الصحابة يعملوها أول حاجة في العبادات لو قعدت تقرا كده قال لك اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم ادي اول حاجه نزلت بعدها يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر خلصنا على كده كده لغايه دلوقتي ما عندناش اي اوامر نعمل اي حاجه غير اشتغلوا في الدعوه وتعلموا لما قال لهم بقى اعبدوا ربنا قال لهم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ولما دخل النبي المدينة بص بقى كده بقت الدولة إسلامية وكده بقى خلاص ادي اول مرسوم ملكي هيقول النبي فيه ايه سنسن قانونا ودستورا ينظم الامور ما بين الانصار والمهاجرين المفروض ده اول مرسوم هيقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه هتصور بقى الناس متجمعه كلها المهاجرين والانصار ومستنيين النبي يقول لهم يقول لهم ايه بقى ايها الناس ايها الناس اعمل ايه بقى يقول واحد أطعم الطعام ماشي ده المرسوم الملك الأول أطعم الطعام وابذلوا السلام يعني أفشوا السلام وأفشوا السلام عشان إيه؟ عشان أفشوا السلام النبي صلى الله عليه وسلم جعله سبب من أسباب الحب وصلوا بالليل والناس نيام لتدخلوا الجنة بسلام ده المرسوم الأول أول حاجة قال لهم كله يصلي قيام ليل وأول البعثة كله يصلي قيام ليل اتربوا فين؟ في محراب قيام الليل فعشان كده موضوع قيام الليل ده خطير قوي قوي قوي انت مش عارف تقيم ليل قبل ما تمشي من الجامع تصلي لك ركعتين ان شاء الله بقول الله احد قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس مقبولين منك يا عم اللي بيصلي بعشر ايات ربنا لا يكتبه من الغافلين في هذه الليله واللي بيصلي ب آية يعني لو صليت لك بصورتين من الصور بتوع جزء عامة دول صليت لك بعامة صليت بالنازعات صورتين بس ما ياخدوش في إيدك خمس دقايق 100 آية يكتب عند الله من القانتين أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه تبقى من القانتين خاشعين الناس اللي ليهم وزن تقيل قوي عند ربنا واللي يصلي بقى واحد بقى يعني ما شاء الله يصلي بألف آية اللي بيصلي بجزء عامة كله جزء تبارك كله لو قعدت بالمصحف وقعدت تقرأهم الاثنين ده ألف آية اللي هم 995 آية والفاتحة سبعة يبقى 1002 اللي يصلي بألف آية كتب من المقنطرين والقنطار مثل جبل أحد اللي يروح المدينة بقى يشوف سلسلة الجبال بتاعت أحد دي فعملت ايه يبقى أنا كده بالنسبة لقيام الليل ان انا المفروض عليا لو انا عايز اعمر هذا الليل اصلي الليل بكام صلي ركعتين وركعه يعني شفع ووتر زي الفل صليتهم زي ما كنا بنصلي في التراويح 8 ركعات وثلاثه ده هو ده السنه النبي كان بيصليها 11 ركعه او 13 ركعه يصليهم 10 وثلاثه يبقى ماشي او تصلي كان ساعات صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعه وقبل الفجر يصلي ركعتين خفاف ممكن يتعمل كده يبقى برضه يعني 11 ركعة 13 ركعة هتصليهم أربعة وواحد زي ما يكون الأمر فيه ساعة تصليهم بقى زي ما كنا في الضحى كده 3 5 7 9 11 13 أكتر زي ما أنت عايز عايز تصليهم 21 ركعة 23 ركعة مفيش مشكلة ماشي الحال ده بالنسبة بقيام الليل ده الوقت فيه المفروض أن أنت لو يتيسر لك هتنام بقى جزء من الوقت بتاع الليل ده ولو تيسر لك ان انت تصحى قبل الفجر تتسحر وتبقى في وقت السحر تستغفر والمستغفرين بالاسحار والدعاء في الوقت ده مستجاب لانه في الثلث الاخير من الليل يبقى شيء جميل قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان افضل الدعاء قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفه بالمره وقال افضل الدعاء في جوف الليل المظلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم يعني الساعة 2 و3 و4 كده كده خدنا الجدول ككل خلاص من الفجر للفجر اهو الحاجات بقى اللي ننبه عليها بسرعة بسرعة كده في الأعمال صيام قلنا قيام قلنا أذكار قلت لك صباح ومساء وتكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير قرآن والله عايز تختم لك ختمة يبقى كل يوم تقرأ لك ثلاث أجزاء خير وبركة والله عايز ان انت تزود عن كده عندك قدرة ان انت تعمل اكتر من كده مش شرط ان انا اختم ختمة بس اقرأ قرآن اقرأ قرآن كتير فحلو انه مثلا تختم يوم عرفة وانت بتدعي كده فيبقى ليك دعوة ان شاء الله تستجاب ويكون في وقت دعاء يوم عرفة وخير الدعاء دعاء يوم عرفة خير مش عايز تعمل كده ما عندناش مشكلة ما عندناش شيء في السنة بيقول لازم تختم قرآن الامر فيه ساعة واحد عايز يقرأ اكتر من كده يقرأ عايز تعمل كلام سيدنا عبد الله بن عمرو لما قال للنبي قال له دعني أستمتع من قوتي وشبابي عايز أكتر طب خلاص اقرأ قرآن في شهر دعني أستمتع من قوتي وشبابي خلاص خليهم 20 يوم دعني أستمتع من قوتي وشبابي خليهم خلاص ختمتين كل 15 يوم دعني أستمتع من قوتي وشبابي خلاص ثلاث ختمات كل 10 أيام دعني أستمتع من قوتي وشبابي خلاص أربع ختمات كل أسبوع دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال اقرأه في ثلاث لا يفقه القرآن من قرأه دون ثلاث كفاية بقى 10 ختمات فبص سيدنا عبد الله كان بيقول له ايه سيبني اتمتع انا شبابي عايز امتع نفسي بشبابي بيمتع نفسه بشبابه بايه يا شباب بيقول له دعني استمتع من قوتي وشبابي بالقران يا شباب فشاهد قراءه القران العمل الصالح يا جماعه مش كده بس فين بقى اعمال الخير هناخد حديث واحد صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات كلنا حافظين لغايه تقي مصارع السوء مش كده لا في زياده بقى مهمه وخطيره وروعه وعايزه من هنا للصبح كلام الصنائع المعروف يعني يعني كفلت يتيم يعني أطعمت مسكين يعني كسوة لغلابة في شتاء يعني مصاريف مدارس ما اتدفعتش لغاية النهاردة لغلابة والناس مش لاقية يعني مصر 40% فقراء يعني صنائع معروف تبقى تشترك في أي جمعية خيرية يعني مشروع الأضاحي مشروع توزيع لحوم الأضاحي على الغلابة والمساكين اشترك في حاجة زي كده اعمل الشغلانة دي يبقى في المسجد نعمل حاجة عمل متفق عليه البدل ما نقعد يبقى الناس مش عارفة تعمل ايه في لحمتها وتديها اي شمال ويمين تقنن ان الناس عارفة انها تروح توافق او اتصال مع جمعية من الجمعيات الخيرية الحاجات دي هتروح الصعيد الحاجات دي هتروح في القرية الفلانية في البلد الفلانية دول غلابة جدا مش لاقيين و و و يبقى في عندنا شغل منظم وشغل محترم عشان الخير يعم الناس لان هي دي فكرة الأضاحي اصلا الفكرة ان الناس تفرح والناس يملأ بيوتها البهجة والسعادة وما يبقاش في العيد مش لاقي لا لبس عيد ولا لاقي ياكل ويشرب زي ما الناس ما بتاكل وبتشرب فزي الفرحة الحقيقية لما أشوفها في عين غيري أكتر ما بشوفها في عين ولادي وفي عين أقربي لما بشوفها في عيون المسلمين سرور تدخله على قلب مسلم ده أفضل الأعمال مش لسه بنقول العمل الصالح أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم ده من جملة إيه؟ صنائع المعروف قال بتعمل إيه؟ ثلاث حاجات تقي مصارع السوء ادي سوء الخاتمة وما فيش اكتر من سوء الخاتمة دلوقتي يعني شوف اللقطات كده اللي ربنا قاعد بيوريها لنا الناس اللي بتهلك دلوقتي وفلان ده مات ازاي وفلان ده مات ازاي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد اهو الايات اللي احنا عايزين نشوفها في ليبيا ونشوفها في كذا اهي هي بالمعنى ده بص نهاية كل واحد بتبقى ازاي نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ونعوذ بالله من الشماتة ما بنشمتش في حد ولا تقعد تقول لي ده بص القذافي كان ايه وبص بقى ايه وح... لا نفهم معنى واحد الاصل انا هعمل ايه بيه هو دخل الجنه ولا دخل النار انا لي انا انا ربنا بيوريه الايه دي ليه هل من معتبر فاعتبروا يا اولي الابصار وانا بفهمها مش زي من الناس ايوه الحكام دول كلهم هياخدوا فوق دماغ اهاليهم لازم عشان خاطر شفت عملوا إيه في الناس يا ابني مش كده لما ربنا انزل قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الصحابه ما قالتش ايوه ابو جهل الظالم ده هياخد فوق دماغه وابو لهب ده كذا وما عملوش كده انما قال واينا لم يظلم نفسه ربنا بيتكلم على الباغي بيقول ان الراجل قد يبغي على مراته فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني انت ممكن تكون ظالم تظلم مراتك وهي ممكن تكون ظالمه ليك انها لا تطيعك وناشز عنك واولادك نفس القصه عاقين ليك او انت لا تبر اولادك وهكذا احنا عندنا مظالم تقيله قوي وكما تكون يؤل عليه شاهد سوء الخاتمة تقي مصارع السوء واحد اثنين الآفات هو في حد ان انا من غير آفات مش عصب انت شوية ترغيش حبتين ما عندكش حتة برضه نرجسية كده وشايف نفسك برضه ان انت برضه بتاع فلان وعلان يعني ما عندنا مشاكل كلنا اصحاب عيوب فقال تقي مصارع السوء والآفات والهلكات ايه الهلكات في معاصي لما تعملها تجيب رجليك الارض وتجيب دماغك في الارض ايه بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واللي بيجي على مزاجي بعمله واعجاب المرء بنفسه بعدين انا مش اي اي يعني عيوب ومشاكل تهلك الانسان تحبط عمله فقال النبي اللي بيعمل الخير صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات فعايزك تكتر من افعال الخير وتبقى دي مشروع من المشاريع الاساسيه معانا في الأعمال مشروع الأضحية طبعا لسه كنا بنتكلم عليه الأضحية بسرعة بسرعة إيه الحكم واجبة على كل مستطيع اللي يقدر يشتري خروف ولا معزة قد كده بست شهور ولا سنة يجب عليه أن يضحي والأضحية دي واجبة وليست على الصحيح هي سنة على كل مستطيع طيب حكمها إنها تذبح بعد صلاة العيد ما كان قبل فهي صدقة من الصدقات بتوزع ازاي مفيش حاجة اسمها تتلت تلاتات ده في السنة امال ايه ده من اجتهاد الفقهاء والسلف قال لك نتلتها تلاتة تلت يبقى ليك وتلت يبقى للناس الغلابة والفقراء وتلت للجيران وذوي الأرحام وكذا دي فكرة كويس فمفيش منع منها افرض انت هتطلع الأضحية كلها لله مش هتاكل منها مفيش مشكلة بس مش سنة تاكل منها يعني تاخد منها كل لك حتة الكبدة منها ماشي الموضوع ماشي ما عندناش مشكلة بس من السنة ذلك طب عايز تطلعها كلها عايز تخليها في ذوي الأرحام كلها بس هي مطلوبة علشان مواساة المحتاجين فما تاكلهاش انت كلها يعني ما تجاش في المسألة تبقى كده انما كل ما نوزعها وتبقى تعم الخير على الناس يبقى أفضل ولا تتخذ فروة الخروف لا تتخذ كأجرة للجزار ما تتخذش أجرة ما تدوش في مقابل كده كل الناس بتغلط في الغلطة دي لا ما تعملش كده ادي له أجرته لو انت عايز تديها له هدية اديها له هدية هو هيروح يعمل فيها زي ما انت عايز لكن تدي له أجرته هو هياخد 50 جنيه في القصة دي فيقول لك خلاص 20 جنيه والفروة أو 30 جنيه وكذا لا لا هذا ليس من السنة إنما دي له أجرته هو ولا تتخذ الفروة بتاعته دي ما لا تتخذ من كأجرة للذابح أو للجزار يعني خدنا منها حكم آخر اللي أنا ما ينفعش أخد من أظفاري ولا من شعري لغاية ما أذبح فاللي لسه ما عملش حاجة من الحاجات دي يلحق نفسه قبل أول ذي الحجة علشان يبقى دي من جملة الأعمال الخاصة بذلك إن شاء الله تعالى آخر حاجة قلوبنا تعيش مع الحجاج قلوبنا تعيش مع الحجاج هيتروي يوم التروية وانت محتاج يوم التمانية ده تلاقي قلبك يرتوى زي ما هم بيرتووا بالزاد بالماء واحنا كمان بنتزود بالزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يوم التروية أنا عايز أتروى بس هتروى بماء آخر اللي هو ماء التقوى اللي هو اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد هم هيروحوا عرفة وعرفة من المعرفة هيعرفوا مين هو ربنا وانت محتاج يوم عرفة تعرف مين هو ربنا يوم عرفة محتاج ان انت في يومه الأحسن لو انت يوم أجازة الأحسن تعتكف فيه يعني من الفجر لغاية لأنه من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه كان معنا واحد كنا نعتكف من الفجر لغاية المغرب فهو قاعد بتوع الشغل بيكلموه فقول له حاضر يا فلان حاضر هكلمك بعد المغرب هكلمك بعد المغرب أول مغرب مدا يا ابني كذا كذا كذا فالشايب ايه احفظ سمعك وبصرك ولسانك في الوقت ده يشرع الاعتكاف على هذا المعنى لكن مش حاجه اسمها برضه في السنه ان انت تعتكف بس ان انت تقعد في المسجد وتقعد تتضرع زي ما هم قاعدين مركزين بقى في الوقت ده هم بيصلوا الظهر والعصر جمع تقديم ويبتدي بقى من الوقت ده لغايه المغرب دعاء وبكاء ورجاء وكذا المعاني دي بعد كده هم هيروحوا زلفى اللي هي ليله العيد احنا ليله العيد عندنا هي ليله العيد انستينا طبعا ما عندناش فيها كلام خالص دي انما هو ليله العيد عندهم الحج اللي يعرف يعني حج الحج من أول ليلة العيد لغاية يوم العيد بقى كله هو ده اللي اسمه الحج يوم عرف انت ما بتعملش حاجه قاعد بتدعي وتعيط وتبكي وتعمل انما قاعد في مكانك قاعد في المخيم بتاعك ما فيش مشكله انما بقى تبتدي مزدلفه راكب الاتوبيس 3 4 5 6 ساعات بتتحرك في مسافه كلها كام كيلو لكن ما فيش قاعد ما بتعملش والناس اللي خدتها مشي الكام كيلو دول مشي فوصل برضه مجهد وبدا يتعب وبعدين يقعد في مكان ما فيش خالص ارض بقى كلها حصى ورمل و- وعوادم السيارات والدنيا وكل الملايين دول فوق بعضيهم وما فيش شبر قاعد تلاقيه تعرف تقعد فيه قصه فمش سهله خالص بتبتدي بقى مشقه الحج انت بقى في ليله العيد بتعمل ايه هم قاعدين قاعدين عاملين ايه وانت بقى ليله العيد مقضيها ازاي هو الفرق هنا وهنا هم يوم بقى اليوم العظيم في الحج هو يوم النحر اللي هو يوم عشرة ده كل الشغل بقى أربع حاجات بتتعمل بيذبح فيه وبيرمي فيه وبيحلق فيه وبيطوف للإفاضة على السنة عايز بقى يطوف في أي يوم تاني فأعمال الحج كلها بقى أنت متصور بقى بعد كده من مزدلفة المنى ياخدها مشي تقعد ما طول ما انت ماشي حاسس ان القصه ايه نص ساعه وهنوصل ان شاء الله ساعه وهنوصل ان شاء الله ساعتين ولسه وكل شويه بقى لغايه ما فين لما توصل لمكان رمي الجمار تقعد لك فيها ثلاث اربع ساعات مشي مش سهله يعني راكب اتوبيس نفس القصه الاتوبيس بيتحرك بالعافيه المهم ترمي كل الملايين دول بيرموا هو الرمي بقى اسهل دلوقتي عشان ما شاء الله كذا دور وبتاع بس مشقه وبعدين من منى لمكه بقى عشان تخلص عايز بقى تروح دلوقتي تطوف للافاضه وتحلق وتخلص بقى الايه نسك الحج وبعد كده الثلاث ايام بقى براحتك خالص كل يوم تروح ترمي الثلاث جمار وكده خلصت الحج عشان تخلص من القصة دي لسه بقى كمان هتكمل مشي يعني من الآخر يعني بتمشي من أول المغرب لغاية العصر تقريبا ما بين بقى كل شوية مراحل فأنت مش فاهم يعني إيه حج ما هو من يعني ذنوب الدنيا دي كلها تخلص كده ما هي لازم تخلص برضه باستوى يعني فالشاهد احنا عايزين نحس بالمعاني دي عرف المعرفة مزدلفة القرب فليلة العيد يسن فعل السلف انك تحييها تحييها بالذكر والدعاء والط- والصلاة والفرح احنا بقى متعبدين قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا عيد الأضحى نفرح احنا هنصلي صلاة العيد ونكبر ربنا سبحانه وتعالى والتكبير بيشرع من أول يوم من أيام ذو الحجة بس لوحدك فعل ابن عمر رضي الله عنه لوحدك وانت ماشي كده الله أكبر الله أكبر من أول يوم من أيام ذو الحجة لكن يتأكد من بعد فجر فجر يوم عرفة فجر يوم عرفة لغاية آخر أيام التشريق لغاية آخر يوم من أيام الإيه؟ التشريق اللي هو يوم 13 عصر يوم 13 يقف التكبير بعد كل صلاة فنكبر ربنا سبحانه وتعالى ويتأكد ده طبعا قبل صلاة العيد وهنصلي العيد وبعديها تضحي وتبتدي المعالم البهجة دي اللي هو صلة الأرحام و- وجو العيد هم بقى في الوقت ده هم بقى بيطوفوا للإفاضة وبيسعوا وبيذبحوا الذبح دلوقتي ما بقاش كده لانه كله بالسكوك للحاجه بس يعني دي الاعمال الاساسيه وبيحلق وبيقصر وطواف الافاضه رمي وذبح وطواف وحلق وتقصير فدي الأعمال وبعد كده كل يوم بيرمي الجمار فأنت تفتكر في رمي الجمار ما بيرموا الجمار عشان يطلعوا حظ الشيطان من أنفسهم بيطلعوه بيرجموه وانت كمان محتاج في الأيام دي ان الشيطان تعرف ازاي تستعيذ بالله منه فطول الوقت انت عايش جو الحج عشان تحج بقلبك وتاخد الثواب ده طبعا طولنا جدا عليكم بس كان لازم نقول كل حاجه لان الاسبوع الجاي بقى خلاص كلنا شغالين اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم